الإله الواحد أمين كل سنة وأنتم طيبين النهاردة الصبح كان آم، معاد بكاء الكنيسة على يهوذا لأن يهوذا خان المسيح وباعه ويمكن سمعته في باكر القداس الصبح اللحن الحزين بتاع يهوذا يهوذا مخالف الناموس الليلة دي بنبكي مع شخص آخر ولكن بنبكي على رجاء بنبكي مع بطرس على رجاء التوبة لأن بطرس أنكر المسيح ولكنه تاب وربنا رحمه ولما نراجع قصة إنكار بطرس الرسول نلاقي إن الأربع أناجيل سجلوها متى 26 مرقس 14 لوقا 22 يوحنا 13 ويوحنا 18 فالأربع أناجيل انشغلوا بذكر قصة إنكار بطرس الرسول ولما نراجع النصوص اللي ذكروها الإنجيليين الأربعة نكتشف أن بطرس ما كانتش غلطته مجرد إنكار لكن كانت مجموعة من الأخطاء وقع فيها ورا بعض لغاية ما وصل إلى أنه لعن وحلف أنه ما يعرفش المسيح يعني خدت منه تسلسل وتدهور وسقطات متوالية لغاية ما وصل إلى هذه الجريمة اللي بكى عليها بكاء مر تعالوا نراجع مع بعض أخطاء بطرس وكل خطأ نشوف احنا بنغلطه ازاي احنا بنغلط زيه ازاي اول خطأ ان المسيح له المجد قال لهم كلكم تشكون في في هذه الليلة وكان بيتكلم الليلات يعني قبل دلوقتي بكم ساعة كده قال لهم كلكم هتشكوا في فأول غلطة بطرس اندفع وقال له إن شك فيك الجميع أنا لن أشك وهنا الغلط يبان في ايه يبان في ان بطرس ميز نفسه عن بقية التلاميذ وحس انه هم يغلطوا انا مش هغلط ان شك فيك الجميع انا لن اشك فاول خطية ممكن الواحد يقع فيها وقع فيها بطرس من غير ما يدرى احساسه انه احسن من اللي حواليه احساسه بالتميز احساسه بالتفوق احساسه انه بيحب التلاميذ بيحب ربنا يسوع اكتر من التلاميذ ويمكن ده ينبهنا بعدها بايام لما المسيح ظهر لهم بعد القيامة جاب بطرس وقال له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء لسه بتقول إن شك فيك الجميع أنا لن أشك لسه حاسس إنك أحسن من إخواتك وما خدش باله من أول مرة وقال له طبعا وتاني مرة وقال له أيوه وثالث مرة افتكروا فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أول خطية مشهورة ساعات الواحد يقع فيها أنه يحس أنه أحسن من اللي حواليه ساعات الشيطان يجي كده في ودنا يقول لك إيه أنت بتصلي أكتر من اللي حواليك طب شوف فلان بيعمل إيه وفلان بيعمل إيه وأبونا بيعمل إيه والشماس بيعمل إيه وأنت أنت أحسن والواحد ياخد الطعم وما ياخدش في باله يعني يقع في المصيدة ما ياخدش في باله يقولوا الآباء حاجة مهمة قوي يقولوا أول ما يصيبك الإحساس ده الإحساس إنك أحسن من اللي حواليك تفارقك النعمة مش تفارقك يعني للأبد بعد الشر لكن تتخلى عنك النعمة فتبقى فريسة سهلة جدا للشيطان يعني يمكن بطرس لو ما كانش قال له الكلمة دي ما كانش وقع في الإنكار لو بطرس ما قالش أنا أحسن من اللي حواليا وانا لو شكوا فيك مش هشك يمكن لو ما كانش قالها ما كانش ضعف قدام الجاريه وانكر فخلونا دايما نترقب ونحاسب من الاحساس ده اول ما يجي لك احساس انك احسن من اللي حواليك اطرده بسرعه قاومه بسرعه قول له يا رب لا انا اقل واحد انا اوحش واحد انا لو سبتني يا رب هنكرك زي ما بطرس انكرك بلاش يا رب التفكير ده بلاش انا احسن من الناس دي اطرد الافكار دي عني اهرب بسرعة من الفكرة دي لانها فكرة مزعجة تضيع كل طاقتك الروحية وتفصلك عن النعمة وتخليك فريسة سهلة للشيطان اول غلطة بطرس وقع فيها انه حس بالتفوق على زمايله تاني غلطة انه كان بيوعد وعد اكبر من طاقته برضه دي غلطة مشهورة بنقع فيها قال له لن اشك فيك ابدا يقول كده في انجيل متى وفي انجيل لوقا يقول له انا امضي معك الى السجن والى الموت هو خدته الجلاله و... ووعد لما الواحد يوعد وعد كبير لازم يقع وقعة على دماغه على طول برضه نفس الفكر لأن لما بنوعد ربنا وعود كبيرة معناها أن عندنا ثقة في نفسنا كبيرة والثقة في نفسنا الكبيرة دي بين قوسين معناها كبرياء متخفي معناها ذات معناها أنا حاسس أن أنا هعمل وهعمل أنا أقدر أنا مش هشك فيك أبدا هي ما فاتتش خمس ست ساعات وشك وأنكر بدل المرة ثلاث مرات فبرضه غلطة تانية بنقع فيها كتير إن إحنا نوعد ربنا وعود أكبر من طاقتنا من غير ما نحسبها يا ترى أنا قد الوعد ولا مش قد عشان كده داود يعلمنا كلمة متواضعة لأنه يبدو أنه جرب نفسه وكان بيقول له يا رب أنا عايش معاك على طول وأنا بكره الخطية وبعدين وقع وقع وحش فبقى يقول له تعهدات فمي باركها أنت يا رب الكلمة اللي أقولها أنت يا رب باركها لأن أنا مش هقدر ألتزم بيها لوحدي أنا رب خايف أوعدك أقول لك هصلي خايف أوعدك أقول لك مش هغلط تاني خايف أوعدك لأني أنا ما عدتش واثق في نفسي في الحاجات دي انا حاسس ان انا مش قد كلامي بوعد ومش بلتزم برضو ورا الوعد الكبير في غلطة تانية في احساس مزيف بالاستعداد لما يقول له انا اموت معك قال له كده قال له انا اموت معك ولا انكرك اموت معك ولا انكرك يعني بطرس قال يعني كان حاسس في اللحظة دي باستعداد وحماس شديد انه ممكن يموت مع المسيح ولا ينكروش ساعات الواحد فينا يسمع وعظة يسخن كده وينفعل والانفعال يخليه يشعر انه انا مستعد استشهد عشانك يا رب انا اموت معاك انا اعيش العمر كله ليك انا انسى الدنيا كلها واخدمك وما تفوتش ساعتين وثلاثة وتلاقي نفسك قاعد قدام التلفزيون ونسيت كل الاستعداد اللي عندك ربنا يسوع له المجد وصف الارض الثانية في مثل الزارع وقال الأرض اللي فيها صخر من تحت دي هم الذين يقبلون الكلمة فحالا يقبلونها بفرح في ناس تنفعل بالكلمة كده تنفعل و... وتسخن وتحس انه خلاص احنا يعني بتوع ربنا واحنا هنعمل وهنسوي ولكن ليس لهم اصل واول ما تطلع الشمس يتبلوا ويتحرقوا ولا كانوا قالوا حاجة ولا عملوا حاجة غلطة مشهورة لينا ان احنا ننفعل ونتصور ان احنا عندنا استعداد بنحب ربنا قوي وهنعمل عشان خاطر ربنا كتير ومستعدين نموت معاه وبعدين نضعف زي بطرس ويمكن في مواقف اقل كتير من معلمنا بطرس الرسول غلطة تاني غلطها معلمنا بطرس انه ما انتبهش للتحذير اللي كان بيقوله المسيح والمسيح له المجد قال له ثلاث تحذيرات ما سمعهمش أول تحذير قال له هذه الليلة ستنكرني ستنكرني هذه الليلة ثلاث مرات يعني لو هو واخد باله من اللي بيقوله المسيح كان قاعد الليلة دي كلها يصلي خايف ينكر وكان قاعد مترقب فين الموقف اللي ممكن ينكر فيه وكان يبقى قلقان من نفسه جدا لا يضعف لان عمر ما المسيح له المجد هيقول حاجه وما تحصلش كان المفروض يبقى مترقب فين هيغلط لكن هو ما خدش على كلام المسيح وساعات المسيح له المجد يقول لنا كده هذه الليلة ستنكرني أديك مثل صغير تكون معزوم في حفلة كده بعد فرح والروح القدس يوشوشك ويقول لك على فكرة الليلة دي هتنكرني وانت تطنش تقول لا يعني ما ناس قرايبنا ومجاملة والمسيح يقول لك هذه الليلة ستنكرني وتروح وتنسى نفسك وشرب ورقص ولخبطة وبعدين تقول يا ريتني ده انا وقعت وقعت ليه مش جالك صوت بيقول لك هذه الليلة ستنكرني تبقى رايح مشوار وهتقابل شخص كده مش صح تقابل مش صح وبعدين يجي لك الصدفة ودانك يقول لك هذه الليلة أو هذا اليوم ستنكرني يقول يجي لك صوت وكلنا بنسمع الصوت ده الليلة دي هتنكرني هتغلط وانت تقول لا لا لا انا هاخد بالي من نفسي وانا عبيط يعني انا مش معقول اضعف قدام شخص زي كده وتقع ويبقى المسيح نبهك المكان ده غير لائق ويجي لك صوت يقول لك هتنكرني فيه وته... و... وتقاوح الشخص ده غلط تقابله ويجي لك صوت يقول لك هتنكرني معاه وتقاوح المسيح سبق وحذر بطرس قال له هذه الليلة ستنكرني ولم ينتبه ولم يتحذر ولم يترقب منين يجيله الشيطان مش بس كده ده المسيح قال له كلمة أقوى من كده أو يعني كلمة تاني تنبهه جدا قال له سمعان سمعان هو ده الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنط الشيطان ماسكك وحطك في غربال وبيهز فيك هتقع هتقع بيغربلك يعني بيوزنك بيشوف هتثبت ولا مش هتثبت يعني الليلة دي فيه مهاجمة شديدة من الشيطان سمعان سمعان بإلحاح المسيح قالها له هو ده الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك ده موضوع خطير ده المسيح بيصلي عشان بطرس في ليلة صليب وده وقت ورا بطرس إيه ده أنت قدامك ليلة صعبة جدا ويوم طويل جدا وعذاب ستنتظر الأجيال كلها أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخوتك وهذا التحذير أيضا ما دخلش قلب سمعان وكلمة سمعان زي ما انتم عارفين بتنبه بطرس إلى ماضيه واندفاعه وحياته قبل المسيح وكأنه بيقول له حاسب يا بطرس لا ترجع وتبقى سمعان الليلة دي هترجع تبقى سمعان هترجع ثلاث سنين ونص وكأنك ما تعرفنيش من ثلاث سنين ونص كنت تقول أنا ما اعرفوش هتضيع الثلاث سنين ونص بكلمة النهاردة سمعان سمعان الشيطان بيغربلك كالحنطة حط في بالك ولم يتعظ ولم يتحفظ بنفسه كلمة ثالثة يذكرها إنجيل يوحنا يقول المسيح له المجد يقول أنا ماضي ولا تستطيع الآن أن تتبعني أنت ولكنك ستتبعني فيما بعد قال لبطرس كده قال له يا بطرس أنا ماشي في سكة مش هتقدر تمشي فيها ورايا مش هتقدر وطبعا بطرس اندفع وقال له لا أنا مش هسيبك أبدا أنا ملازمك أنا همشي وراك قال له مش هتقدر بقول لك ولكنك ستتبعني فيما بعد وبالرغم من الكلمة دي انك مش هتقدر تتبعني برضه بطرس ما خدش في باله ياما المسيح بيحذرنا من اخطاء هنقع فيها بينبهنا من سكك غلط من علاقات غلط من اماكن غلط من حياه غلط واحنا بنقاوح ناخدش الكلام بجديه وبعدين لما نقع نفتكر ونقول صحيح ما هو المسيح كان قال لنا كان حذرنا وما سمعناش مش بس بطرس وعد وعد كبير وحس في نفسه باستعداد مزيف وميز نفسه عن اخواته ومش بس اهمل الصوت بتاع ربنا المحذر ليه كمان يتقال عليه في الليله دي انه نام نام في الوقت اللي المسيح قال, له قال لهم ايه قال لهم اسهروا معايا اسهروا معايا وكانت يمكن أول مرة يقول اسهروا معايا كان قبل كده قال لهم اسهروا بس اسهروا معايا وكان شكله حزين قوي يعني مش مش عمره ما طلبها قبل كده وكان واضح ان الموضوع عمال يتصاعد واورشليم بتفرق والمؤامرة عمالة تتحكم وفي احتمال يتمسك المسيح يعني اللي بيقوله المسيح هو عارف وقال لهم بدل المرة مرات هتمسك وهتصلب وقال اسهروا معايا وما سهروش وبطرس اللي قال له لو أنكرك الجميع لن أنكرك وإن شك فيك الجميع لن أشك نام والنوم يا جماعة بيضعف الحياة الروحية بيضعف المناعة الروحية في الوقت اللي لازم تسهر فيه لما تبطل تسهر وتنام لما تاخد وقت الصلاة وتديه النوم مناعتك تروح الشيطان يبقى سهل عليك يلعب بيك فدخل الشيطان في الليلة دي ووقعه بسهولة ليه؟ لأنه بدل ما يقعد جنب المسيح يسهر وينشف عرق المسيح ويطبطب على المسيح له المجد ويصلي معاه بدموع وعرق راح نام رجع يسوع عاتبهم تاني قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ولو ساعة واحدة طب ساعة طب اسهروا معايا ساعة وبرضه ما سهروش والمسيح من اتضاعه ثالث مرة قال لهم ناموا الآن واستريحوا طب خليكوا نايمين دي معناها ما فيش فايدة ناموا خلاص وبدل ما يلومهم قال كلمة كلها حب كلها اتضاع كلها رحمة لكن فيها عتاب قال لهم الجسد ضعيف أنا عارف إن جسدكم ضعيف طب وأنت يا رب ما أنت خدت جسدنا طب ما تنام زيهم ما الجسد ضعيف لا أنا بعلمكم السهر أنا بوريكم إزاي الواحد يسهر ويصرخ لكن الجسد ضعيف والروح نشيط وبطرس ما سهرش غلطة تاني في الليلة دي ضيعت المناعة الروحية خلته يقع وقعة سودة بعدها بساعات غلطة كمان لما جم يمسكوا المسيح له المجد الحرس صرخ واحد من التلاميذ وقال له أنضرب بالسيف المسيح ملحقش يرد بطرس مسك سيفه وقطع ودن أول واحد قبله اللي اسمه ملخص ده عبد رئيس الكهنة المسيح قال له ايه اللي بتعمله ده رد سيفك الى مكانه احنا وكأن بطرس في اللحظة دي كان عنده خطية الاندفاع والتهور فين تعاليم المسيح عن الحب فين أحبوا أعداءكم فين باركوا لعنيكم فين كل اللي انت استلمته من المسيح ايه اللي جرالك يا بطرس مين قال لك ان احنا بتوع سيف مين قال لك تستخدم السيف كده عمر ما المسيح علمك كده ده خطية بطرس هنا كانت ممكن تضيع الحكاية خالص ليه انتوا عارفين ان كان معاهم سيفين اتنين بس في لقا 22 يقول كده لما كان بيكلمهم كلام روحي عن بيعوا ثيابكم وهاتوا سيف يعني بيع هدومك واشتري سيف الانجيل يعني ما تهتمش بحياتك الجسدية وخليك قوي روحيا بكلمة ربنا هم فهموها على السيف المادي فقالوا له هو ذا سيفان معانا اتنين قال لهم طب كفاية كفاية هذا يكفي هما يكفي افتكروا يكفي يعني ايه كفايه اتنين يحمونا اتنين يحمونا ده ايه هو ربنا مش محتاج سيوف بشريه لكن يقصد يكفي يعني انتوا شكلكم مش مش جايبين النهارده خالص معايا انا بتكلم في سيف الروح وانتوا بتقولوا سيفين فكان معاهم سيفين طب انتوا عارفين طلعوا عليهم عساكر قد ايه ده يمكن كتيبه من رؤس من من عسكر رؤساء الكهنه يعني كان في سيوف وعصي ومشاعل دي كانت ممكن تبقى مجزرة بسبب حركة بطرس يعني الحركة اللي عملها بطرس انه مد السيف وقطع ودن رئيس الكهنة ده كانوا ممكن يدبحوا التلاميذ وما كانش حد هيعرف سكته بالليل وما فيش غير المسيح وتلاميذه في جسماني وحواليهم كتيبة من العسكر لكن بسرعة المسيح له المجد لحق الموقف وقال له رجع سيفك الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ هو انت نسيت ان انا ليا اب يقدر يبعت لي 12 ربوه من الملائكه يحموني دي ساعتهم يا ابني دي ساعه الظلمه انا اللي مرتب الكلام ده كله فخطيه اخرى لبطرس انه اندفع وتهور وعمل حاجه غلط وكان فيها عنف وما كانش فيها حكمه وكل ده كان عمال يوطي المناعه الروحيه اللي جواه الغضب الاندفاع التهور والمسيح بسرعة داوى الموقف وأمسك أذن عبد رئيس الكهنة وأبرأه غلطة كمان لبطرس يقول الكتاب أنهم جميعا تركوه وهربوا كلهم لما اتمسك المسيح في الجسماني كل التلاميذ هربوا كلهم بدون استثناء وانتوا عارفين قصة معلمنا مرقس كان شاب صغير ساعتها قاموا لقوه جنبه فمسكوه قام ساب جلابيته وهرب وبرقص نفسه ذكرها كنوع من ال... يعني بيكشف ضعفه قدامنا يعني محدش فيهم ما هربش طب امال كنت بتقول لن انكرك ولن اشك وامضي معك الى السجن وامضي معك الى الموت وانت في اول اختبار اهو هربت هرب ده مش بس هرب زي بقيه التلاميذ ده يقول أما بطرس فتبعه من بعيد وكلمة توجع قوي ليه قبلها بساعتين اتنين كان يسوع بيقول له أنت لا تستطيع أن تتبعني الآن وما صدقوش ولكنك ستتبعني أخيرا قدام بعد بقى لما أقوم وتبعه من بعيد وما خدش باله من اللي قاله المسيح وعند تبعه من بعيد أقول لكم حقيقة مزعجة جدا أكتر الناس اللي بتنكر المسيح بينطبق عليها الشعار ده أنهم يتبعون المسيح من بعيد كل اللي باعوا المسيح في الزمن ده كانت علاقتهم بالمسيح من بعيد يعرفوا المسيح عن بعد واللي يعرف المسيح من بعيد سهل ينكره وقدام جارية ينكره كل اللي باعوا المسيح علاقتهم بالمسيح كانت سطحية مش عاوزين يحضروا بس المواسم زي كده فيش مانع يتناولوا يوم خميس العهد فيش مانع ابونا يدخل البيت مره في السنه لكن ما فيش اعتراف ما فيش تناول ما فيش انجيل مفتوح ما فيش اجبيه ما فيش خدمه ما فيش جهاد ما فيش من بعيد واللي بيتبع المسيح من بعيد مصيره ينكر المسيح لو الشيطان شد حيله شويه هيوقعه فتبعه من بعيد وهنا يجي لنا سؤال مهم يا ترى ينطبق علينا اننا نتبع المسيح من بعيد بطرس طول الثلاث سنين ونص كان لازق للمسيح عشان كده عمره ما انكر كان اقرب واحد للمسيح في كل المواقف حتى في المواقف الصغيره اللي مش كل التلاميذ شاركوا فيها زي التجلي زي شفاء ابنه يايروس كان بطرس قريب لكن المره دي اول مره نسمع ان بطرس ايه يتبعه من بعيد وعشان وصلت ان بقى في مسافه بينه وبين المسيح المناعه الروحيه قلت والشيطان بقى يلعب بيه براحته غلطة كمان لبطرس لما وقع في الإنكار نستغرب إن بطرس وقع في الإنكار مش مرة واحدة إزاي في الأول جت الجارية تقول له إيه أنت منهم بتسأل في الأول كان الكلام على سبيل السؤال مش على سبيل الاتهام فيقول في انجيل يوحنا قال ايه لا لست انا هو ما انكرش هنا بس هو عمل ايه هو كذب والكذب اول طريق الانكار في ناس للاسف بتستسهل الكذب لازم تعرفوا ان الكذب اول طريق انكار المسيح الحكايه تبتدي بكذبه وممكن في الاخر تبقى مصيبه فبطرس في الأول ما أنكرش بصريح العبارة بس هو كذب وفي متى يقول إن أول مرة لما سألته قال لها لست أدري ما تقولين فاهمين؟ أنا مش فاهم بتقولي إيه هو مش عاوز يقول أنا أنا مش تبعه لأنه مش قادر عليها لسه بس قال لها لست أدري ما تقولين وساعتها صاح أديك أول مرة أول مرة أديك صاح بدري تاني مرة وهم قاعدين جاله واحد وقال له انت لغتك زيهم انت لازم منهم الحكاية ايه الشيطان ابتدى يقرص شوية بدل بطرس يجي منه خلاص نشتغل معاه بدل بيكذب ماشيين كويس بالنسبة للشيطان طبعا ابتدى يكذب اهو بطرس بيكذب يبقى هنجيب اكثر فقال له لا لا انت لازم منهم فأنكر بقسم خلي بالكم لست أعرف الرجل يا مصيبتك يا بطرس لست تعرف الرجل ثلاث سنين ونص لست تعرف الرجل خمس ساعات من فاتوا إن أنكرك الجميع لن أنكرك لست تعرف الرجل ده أنت اللي المسيح قال لك طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك وأنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وكل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماوات لست تعرف الرجل وحماتك اللي كانت بتموت لست تعرف الرجل والتجلي وجيد يا رب أن نكون ها هنا ونعمل ثلاث مظال كل الذكريات دي لست تعرف الرجل وأنكر بقسم والشيطان مبسوط أوي شغال ويقع في التالتة بقى يتلموا حواليه والشيطان بيلعب بيه شوية خدامين وبيلعبوا بيه وقرصوا في الكلام لا لا لا انت اكيد منهم فيقول الكتاب كلمة صعبة خالص فابتدأ يلعن ويحلف لست أعرف الرجل وصاح الديك مرة تانية ده مش بس بيقول معرفوش ده يلعن يا رب ارحمنا بطرس اللي كان لسه من كام ساعة بيقول لو أنكرك الجميع لن أنكرك بقى يلعن ويحلف إنه ما يعرفش المسيح يلعن دي أنا بخاف منها يا ترى مقصود بيها يلعن إيه يلعن اليوم اللي عرف فيه المسيح ولا يلعن الساعة اللي هو فيها ولا يلعن المسيح يلعن إيه بالظبط ولا يشتم وخلاص ده تجديف ده ولا إيه ده يقدر يقول زي بولس أنا الذي كنت يوما مجدفا ومفتريا وصاح الديك فخرج خارجا وبكى بكاء مر غلطة كمان لبطرس انه يا ريته انكر وهو بيتحاكم جنب يسوع يمكن كان اكرم له يقف جنب المسيح ويتضرب ولما يضعف يقول ما عرفوش ما يعرفوش يمكن قدام رؤساء كهنه قدام بهوات قدام بيلاطس لكن قدام جارية قدام جارية يا بطرس طب هتعمل لك ايه الجارية طب لو قلت انك تعرف المسيح قدام الجارية كانت هتعمل لك ايه ولا حاجة في ايديها ايه شوية الخدامين كلهم اللي كانوا قاعدين دلوقتي كانوا هيعملوا لك ايه الى هذه الدرجة وصل بيك الجبن والخوف يلي قلت أنا إن أنكرك الجميع لن أنكرك أنا أموت معك قدام جارية موقف تاني كمان أخير بقى خطية احنا يعني تعبنا معلمنا بطرس آخر غلطة نقولها إنه قعد يصطلي مع الخدامين معلش استحملوا التعبير اللي بقوله قعدة الخدامين تجيب إنكار اللي ينزل لمستوى الناس دول ويقعد معاهم في الاخر هيبيع المسيح في قعدات كده اللغة فيها مش محترمة مش بتاعة ولاد ربنا بتاعة عبيد هذا الزمان هو قعد مع الخدامين كان مكانه مع تلاميذ المسيح مع الرسل مع القديسين المرة دي قعد مع الخدامين وعشان قعد مع الخدامين وقع عشان كده يقول في مجلس المستهزئين لا يجلس في طريق الخطى لا يقف وقع فيها بطرس الرسول دون أن يدري انتهت بجريمة قاسية أنه لعن وحلف أنه لا يعرف الرجل هرجعهم معاكم تاني لأن كلنا بطرس الليلة دي كلنا بطرس ويا ريت نبقى بطرس ولا نبقاش يهوذا على أمل أن بطرس تاب وبقى قديس عظيم احنا بنوعد اكتر من طاقتنا بيتهيأ لنا استعدادات في نفسنا مزيفة مش حقيقية احنا بنتصور نحسن احسن من اللي حوالينا كتير وبنقع احنا بنهرب من الشهادة للمسيح احنا المسيح بيحذرنا كتير ومش بنسمع وبيقول لنا هتقعوا ومش بنتحفظ احنا بنتبعه من بعيد احيانا احنا بنكذب والكذب اول طريق الانكار احنا بننام ومش عاوزين نسهر وعشان كده بنضعف احنا احيانا نقول بتصرفاتنا او بكلامنا انا لا اعرف الرجل لكن يبقى لنا رجاء انه حصل ثلاث حاجات حلوين بعد كده يقول في معلمنا لوقا ان يسوع نظر اليه اصل بصوا المنظر كان المسيح بيتحاكم في قصر بتاع حنانيا وقيافة وكانوا متوصلين ببعض وبطرس قاعد في حوش القصر من بعيد وسط الخدامين فيسوع على بعد مثلا حاجة بتاعت خمسين متر وهو طبعا بيحاكموه عمال يتمطوح ما بين قيافة وحنانيا وقيافة وبعدين بيلاطس وبعدين هيرودس لكن وهو ماشي بين قيافة وحنانيا المسيح بصله أول ما صح ديك تاني مرة بصله والبصة دي كان لها تأثير السحر يا ترى النظرة دي كانت فيها عتاب يا ترى النظرة دي كان فيها حب يا ترى النظرة دي كانت بتقول له اثبت ما تقعش خلاص انت وقعت بس انا عاوزك مش عاوزك تضيع زي اخوك يهوذا اوعى انا قلت لك متى رجعت ثبت اخوتك قلت لك يا بطرس الليلة دي ستتبعني اخيرا قلت لك ما تخافش يمكن النظرة بتاعة المسيح قد ما بكتت بطرس وأخجلته جدا أنه أنكر سيده قد ما حس في عينين المسيح بالحب القديم اللي خلاه لا يفقد رجائه في التوبة فأول طريقة توبة بصة من المسيح مش ممكن واحد يتوب ما كانش يبص في عينين المسيح يعني ما كانش يحس بحب ربنا ورحمته مش هيعرف طريقة توبة أبدا فيفقد رجائه زي يهوذا يهوذا ما دورش على المسيح وعينيه ما دورش يروح يحط وشه في وش المسيح يقول له سوري كان التحدي لكن قطع الصلة بينه وبين ربنا تاني حركة حلوة عملها بطرس خرج خارجا أول ثمر للتوبة سيب المكان إذا كنت أنكرت المسيح في مكان ما تدخلوش إذا كان في شخص بعدك عن ربنا ما تعرفوش إذا كان في علاقة غلط اقطعها اخرج خارجا عشان تقول للمسيح أخطأت لكي تبكي مش هينفع تبكي ولسه حواليك الخدامين فبطرس عمل حركة صح خرج خارجا وبكى بكاء مرا وهنا دموع بطرس تعزينا يمكن دموع بطرس دي ثمرة صلاة المسيح عنه لما يسوع كان بيقول له أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك أنا بصلي لك يا بطرس الشيطان بيلعب بيك وبيغربلك وأنا بصلي لك طلبت من أجلك لأن التجربة هتبقى تقيلة عليك فبكى عشان كده ساعات احنا نقول له أعطيني يا رب ينابيع دموع اديني من عندك دموع التوبة اديني عشان اغسل البلاوي اللي انا بعملها دي كلها يا ما انكرتك زي ما بطرس ويا ما بعتك زي يهوذا بس اشكرك ان لسه عينيك في عينيا ولسه شايف فيهم حب وفيهم عتاب وفيهم رجاء الله يعطينا من خطأ بطرس أن نتوب ونتعلم كيف نتمتع بصليب المسيح الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين